بسم الله الرحمن الرحيم موقع الطريق, الطريق إلى الله يقدم يقدم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فنستعين الله جل في علاه ونواصل بحول الله وقوته قراءة سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كنا قد انتهينا بتوفيق من الله تبارك وتعالى إلى أن ذكرنا أن أبا طالب عم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ركن قلبه واطمأن فؤاده إلى أن جميع قبائل مكة تحزب أحزابا على ابن أخيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأنهم قد أعدوا العدة لاستئصال لاستئصال شأفة المؤمنين وذكرنا في آخر ما ختمنا به الدرس الماضي أن أبا طالب قال في ذلك قصيدة عصماء طويلة ذكرت لكم منها في الدرس الماضي بيتا واحدا فمن باب التذكار والفوائد من شعر العرب أننا إن شاء الله تبارك وتعالى سنراجع بعض أبيات هذه القصيدة سويا ثم نواصل السير مع قصة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان إما قال أبو طالب قال ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل جمعت أبناء إخوتي وأعمامي و وعمل قبيلة ضخمة حتى يحارب بها قبائل مكة من هذه القصيدة أيضا أنه قال قال أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملح بباطل ومن كاسح يسعى لنا بمعيبة ومن ملحق في الدين ما لم نحاول بيقول أبو طالب أنه يستعيذ برب الناس كما ذكرت لك أن أبا طالب وأيضا أباه عبد المطلب كان عندهم بقايا من بقايا التوحيد واضح في ألسنتهم إلا أن الشرك قد غلب عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله يقول حينما اتهم أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكذب يقول أبو طالب مدافعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبتم وبيت الله طبعا هذا حلف الحلف غير الله لا يجوز ولكن هذا كلام أبو طالب غيرها بعضهم فقال كذبتم لعمر الله نبزي محمدا يعني احنا بيع محمد ولما نطاعن دونه ونناضله ونسلم حتى ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائب يعني بيقول احنا مش هنسلم محمدا أبدا حتى نصرع يعني من باب التشديد يعني نصرع رجلا تلو رجل تلو رجل ولا نسلم محمدا أبدا لكم معاشر المشركين هذا الكلام على لسان رجل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه أخف أهل النار عذابا هو أبو طالب وهذا الرجل لما سئل عنه رسول الله سأله العباس بن المطلب قال يا ابن أخي هل نفعت عمك أبا طالب فإنه كان يذود عنك ويدفع عنك قال نعم نفعته قال لماذا قال استشفعت له فرفعه الله فهو في ضحضاح من النار في أخرى صحيحة تحت أخمص قدميه جمرتان تغلي منهما دماغه وهو أخف وأهون أهل النار عذابا ولا حول ولا قوة إلا بالله هذا الرجل الذي مات على الكبرى في النار يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا طبعا لما نجيب الكلام ده نحطه على واقعنا انت بتدافع عن النبي ازاي هتلاقي الموضع الوضع بالنسبه لنا احنا نحتاج من يهجونا يعني من يسبنا ويشتمنا حتى نتحرك لندفع عن رسول الله اسمع بيقول ايه بيصدر النبي صلى الله عليه وسلم ايه يقول وأبيض يستسقى الغمام بوجهه فما لليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في رحمة وفواضل مشرك فهمنا احنا النبي صلى الله عليه وسلم ازاي يقول وأبيض يستسقى الغمام بوجهه يعني يقول لو احنا مفيش مطر مطلقا ومحتاجين مطر واللي يصلي اي صلاة صلاة على الاسلام صلاة على الشرك على الكفر نقدم مين نقدم محمدا وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمان اليتامى يعني من اليتامى عصمة للارامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في رحمة وفواضل يعني أرسل كانت رحمته واسعة تعم جميع الناس حتى قبل البعثة والرسالة كانت رحمته تعم جميع أهل مكة وإن كانوا على الشرك ثم ينتقل قبل الأخير فيسب معارضين يسب من يريدون النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلش أنا أرجو من إخواني دايما عودوا نفسكم أنا أحب قراءة الشعر في دروس السيرة الشعر العربي القديم الفصيح هذا يرفع عندي وعندك قريحة اللغة العربية وللأسف احنا عندنا دلوقتي اللغة العربية عندنا بقت ايه يعني أشبه بالإنجليزي ما بيتكلمش عربي إخوة كتير تلاقي كلام كده يعني لو واحد مغربي سمعك ما يفهمش انت بتقول ايه واحنا مفكرين ان لغة المصريين دي أقرب لغة لمين أبدا المغربي عنده كده السعودي عنده كده كل واحد عربي عنده كده عنده الاعتقاد ده إنما احنا أهلكنا حروف كثيرة وضيعنا معاني كثيرة الشاهد انظر إلى هذا الرجل الذي مات على الكفر ويذود عن رسول الله ويسب معارض رسول الله يقول إيه؟ يقول جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجل بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل بيدعو على عبد شمس وعلى نوفل قبائل قريش بس بيدعو دعاء محكم جزى الله عنا عبد شمس ونوفل إيه خيرا لا عقوبة شر عاجلا غير آجل بميزان قسط لا يخيس شعيرته يعني رب عاقبهم أهله بس العقاب إيه بالضبط الرجل ما بيظلمش في دعائه له شاهد من نفسه غير عائل ثم يختم قصيدته العصماء الضخمة القوية جدا جدا التي يقول عنها ابن كثير هي أسهل من المعلقات يعني في قواعد الشعر هي أدخل من المعلقات التي يتفاخر بها العرب إلى زماننا هي أعلى منهم في جودة الشعر يقول إيه لعمري بيحلف الرجل يقول لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد وإخوته دأب المحب المواصل فمن مثله في الناس أي مؤمل إذا قاسه الحكام عند التفاضل هات أي حد في الدنيا نحط مع النبي صلى الله عليه وسلم ونجيب حكام يحكموا ونفاضل في حد هيساوي محمد صلى الله عليه وسلم أبدا مطلقا أبو طالب كان يفهم هذا على الكفر في زماننا في ناس يقول لا إله إلا الله ويظن ان اينشتاين لما جاء بقانون الرياضه وقانون فيثاغورس وغيره واللي جاء بقوانين زي قانون النشوء اسمه النشوء والتراقي قانون التربول دول اعقل من محمد صلى الله عليه وسلم ثم يزعمون انهم على الاسلام ولا حول ولا قوه الا بالله مش بيوصفه الايه يقول حليم رشيد عادل غير طائش صلى الله عليه وسلم يوالي إلها ليس عنه بغافل كريم المشاع ماجد وابن ماجد له إرث مجد ثابت غير ماحل وأيده رب العباد بنصره وأظهر دينا حقه غير زائل لقد علم أبو طالب بعد مدح الله صلى الله عليه وسلم يقول بقى ختام القصيدة لقد علم أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل تذكرنا عليه وسلم وما بقولش رسول الله ولا بقول محمد قول مين ابننا ابننا ما بيكذبش أبدا لقد علم أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل فأصبح فينا أحمد في أرومة يقص يقص يقصر عنها ثورة المتطاول ثورة بالشين مش بالفاء المتطاول إذا ثار نقوله برضه الثارة من الثورة أي ارتفاع الحرارة يقصر عنها ثورة المتطاول حديث حدبت بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالذرى والكلاكب يعني سأدافع عن محمد صلى الله عليه وسلم بالذرى والكلاكب إيه الكلاكب طب إيه الذرى طبعا الذرة اللي هو الذرة طب إيه الذرة إيه الكلاكب الذرة جمع ذروة يقال على رأس الجبل ذروة جبل فنعم صلى الله عليه وسلم يقول وذروة الإسلام أو سلام الج- الإسلام الجهاد هي المكان العالي دي الذرة والكلاكلي إيه الكلاكلي مين اللي عارف صحيح ما أنا بتكلم عربي مش إنجليزي ولا كده لازم اقرا شعر عشان تع- تعرف لغة عربية إيه الكلاكلي عكس الزور
لا الجمل أعزكم الله كانوا زمان يحطوا له عند خشمه كده ايه شخاليل فاكرينها ولا لا يحطوا له كده علقتين كده نازل من دماغه ايه لما يحرك دماغه تعمل ايه درس شخشخ الله يفتح جرس كده الجرس الشخشخه ده اسمه كلكل اسمه ايه كلكل الجمل لما يجي يحك دماغه في الارض يقوم يضرب ايه الكلكل ده فين في الارض وصاحبه يعرف ان الجمل جعان عايز ياكل عاوز يشرب فبيقول ايه ودافعت عنه بالذرى يعني في اعلى الجبال والكلاكلي يعني في باطن الارض أبو طالب سيدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي مكان في الدنيا والغريب أن أبا طالب مات على الكفر فاللوم والعتاب على من؟ على أبي طالب ألا أم على من يقولون لا إله إلا الله لا شك على من يقولون لا إله إلا الله رسول الله ثم هم أقل الناس دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما فشلت حملة كفار ومشركوا من حملة كفار ومشرك مكة مع الرموز مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر أن يرجعوهم عن هذه الدعوة عن هذا الدين وفشلوا في هذه الدعوة ذكرنا ذلك في الدرس الماضية وفشلوا فشلا تاما يعملوا إيه فكيف احنا كنا قلنا حرب على كام مرتبة قلنا إيه قلنا إقصاء احتواء التقاء وبعدين اللم لملاحة هتحط كل ما في إيه استضافة قالوا ننقل الخطة بس مش على بقى الرموز مش على الناس الكبار لأن محمد له قبيلة تحميه وأبو بكر من تيم له قبيلة تحميه وعثمان بن عفان من بني عبد شمس من أقوى قبائل مكة له من يحميه وهكذا كلهم من قبائل قوية ولكن نقلب الحرب على مين؟
صغيرين على الضعاف على الصغار ودي مسألة فنية جدا جدا في الدعوة لما يكون أخ الشاب من دول لسه ملتزم جديد ونودوه في مكان المكة ده يتلهف ألمين ويشتمتين وعامل إيه يرجع يحلق دقنه ويستقيم على قوانين الحزب الوطني على طول يغير كل حاجة ليه هو رأى العذاب بأم عينه يقول لك لا يا عم انا مش عارف ايه لكن لو واحد راسخ وقديم وثابت على دين الله عز وجل بيعملوا فيه كده واكتر من كده ويقول ايه يحصل له ايه ما يغيرش فاذا الشغل ما نفعش مع الكبار بيشتغل على مين الشغل مع الصغيرين بيجيب نتيجه احيانا وبالذات لما يكون الصغير ده ابوه خايف عليه امه خايفه عليه إيه إيه الى اخره هم استعملوا الخطه دي فجابوا الضعاف أتوا على بلال بن رباح ابن حمامة حمامة هي أمه ورباح أبوه بلال بن رباح وقصته أشكر أشهر من أن تحكى أو تذكر ولكن على سبيل الفائدة العامة بلال كان من الموالد وكان من المولدين يعني مولى ابن مولى مولود في قبيلة من قبائل بني هاشم فكان بلال صادق الإسلام خالص الحس الشرعي مستقيم على دين الله تبارك وتعالى فكان من ضمن مماليك أو موالي أمية بن خلف أمية كان جبارا في الجاهلية فلما علم أمية بإسلام بلال كان بياخد بلال في حر الظهيرة في مكة طبعا احنا اعزكم الله اليومين دول الحر عندنا في مصر ايه شديد واحنا بنشتكي من الحر شكوى عنيف رغم رغم ان احنا قاعدين قاعدين فين في بيوت والحمد لله وعلى الاقل عندنا مراوح وبيت فيها كن وفيها ظل وفيها ميه كويس لكن حر مكه اشد من حرنا احنا مره ولا مرتين ولما تطلع من داخل مدينه مكه الى الصحراء الجرداء الى الجبال والصخور بيكون الحر ايه اشد كان ياخذ بلال رضي الله عنه وارضاه ويخرج به الى بطحاء مكه فيرقده على الارض ويضع الصخره الضخمه العظيمه على صدره ثم يقول له لا والله لا تزال هكذا حتى تموت او تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى يعني يحط اي حجر ضخم ويبدا يعذب ويضرب في حر والشمس الظهيره في مكه اللافعه القاسيه الشديده والحجر على صدر بلال ويضربون على الحجر بالاثقال والاحمال الثقيله ويقول هتستمر على كده طول عمرك الى ان تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى اي ترتد عن الاسلام فكانت مقاله بلال الشهيره يقول احد احد احد احد دام على ذلك بلال رضي الله عنه وارضاه زمانا طويلا حتى مر عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه فلما رأى من حاله ما رأى أشفق عليه ورق له فاشتراه واعتقه سبحان الله في واحد يجاهد بالتحمل في سبيل الله وفي واحد بيجاهد به بالمال يعني بلال في هذا الوقت كان يجاهد بالتحمل في سبيل الله أبو بكر كان منيعا محدش يضرب له حاجة فكان يجاهد به بالإنفاق في سبيل الله فأعتق بلالا ادى لأمية عشرة مئتين ألف اداهم له خد دول وأخذ بلال المفروض يبقى بلال في الحالة دي عبد لمن؟ لا يا بكر لكن أعطى ثمنه لسيده وأعتقه قربة لله تبارك وتعالى وكان أبو بكر كثيرا ما يفعل ذلك فممن اعتقهم أبو بكر عامر بن فهيره ولو حديث الشهير يأتي بعدين ومن اعتقهم أيضا امرأة اسمها أم عميس وامرأة تدعى النهدية وابنتها وجارية من بني مؤمن كان يعذبها بنفسه عمر بن الخطاب بني مؤمن دول فرع من قبيلة بني عدي اللي منهم مين؟ عمر بن الخطاب فكان عمر بنفسه يتولى عذابها ليردها عن دين الإسلام إلى الشرك وإلى الجاهلية أبو بكر كل ما يرى رجل من هؤلاء أو امرأة من هؤلاء من الضعاف من المساكين من الموالي يعذب ولا يملك من أمر نفسه شيئا فيشتريه ويعتقه قربة لله تبارك وتعالى لذلك ما يحسن الذكر هنا أمر طريف هو أن أبا قحافة أبا قحافة أبو أبي بكر الصديق قال لابنه يوما يا بني إني أراك تعتق ضعافا فلو أنك إذ فعلت ذلك أعتقت رجالا جلداء يمنعونك ويقومون دونك طالما انت بتعتق ناس بتعتق مين اعتق اقوياء اشداء حين المنازله والشده يدفعوك والمولى اذا انت اعتقته فولاؤه يكون لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الولاء لمن اعتق والولاء لحمه كلحمه النسب يرث به السيد المعتق من عبده المعتق يعني لو أن بلالا مات وما له ورثه من عصبته يعني ابنه أبوه أخوه ملوش حد من دول ورثه بالعصبة من سيده الذي اعتقه أبوه أبو بكر رضي الله عنه فكان أبو قحافة بيقول له أبو بكر طالما أنت بتعتق أعتق ناس إيه؟ أقوياء بقى عشان لما يطلعوا من الرق يشتغلوا ويكون عندهم أموال ربما واحد منهم ما تورث منه تقيلك إيه؟ قرشين أو يدافع عنك حين المنازلة وحين الشدة فكان أبو بكر يقول عبارته الشهيرة التي ينضح منها النور نور الإيمان يقول يا أبت إني إنما أريد ما أريد أنا أريد أمرا آخر تماما خلاف اللي أنت إيه في النهضة أنا بدور حاجة ثانية خالص يا أبت إنما أريد ما أريد أبوه حسب المسألة حسابات إيه؟ دنيا وكان أبو قحافة ما زال كافرا أبو قحافة أبو النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم إلا إمتى سنة عام الفتح أبو أبو بكر ما أسلمش إلا سنة الفتح كان كافر لكن بيقول صاحبنا نصيحة كويسة سيدنا قال له لا ده أنا أعتقهم لأمر آخر خلاف الذي تظن فأنزل الله تبارك وتعالى في حال أبي بكر رضي الله عنه وارضاه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا ترك مما يذكر من أحوال بلال هذا رضي الله عنه العذاب والصخور والضرب وإلى آخره إن وقع لبلال طرفة عجيبة جدا من تحكم السادة في العبيد إن جالهم يوم من كثر تعذيبهم بلال وبلال لا يستجيب لهم يعملوا في إيه؟ يربطوه بالسلاسل ويدوه الأولاد يجروا به يلعبوا بيه شوية مكة عارفين أعزكم الله زي ما كده كنا صغيرين هنمسك كلب بحبل كده يجري بيه يمسكوا بلال يجري بيه كده ويجرونه في طرقات وشوارع مكة يرغمونه أن يقول الله هو اللات والعزى وبلال يأبى ويجر على الأرض ويقول أحد أحد قصة بلال معروفة ولكن إيه الفايدة من إحنا نعيدها الفايدة من إحنا نعيدها إن بلال وقع له ما وقع وهو ثابت على دين الإسلام لم يتغير لم يتنازل وضعوا أرضاه لم يعطهم ما أرادوا أنت ما حدش كلمك حد عمل لك حاجة حد أذاك في حاجة امال خايف ليه مش عاوز تشتغل ليه مش عاوز تدعو الى الله عز وجل ليه مش عاوز تتعلم دينك وتتحرك به في الناس ليه محدش كلمك في حاجه ولا حد اذاك ولا حد زعلك ولا اي شيء احنا وصل بينا الحال من الخوف لدرجه ايه نقول لل- اللي خاف من العفريت يطلع ويقول لك يا عم خلينا نمشي جنب الحيطه دلوقتي بقى المشي فين جوه الحيطه بقى الخوف قاتل خايف يقول لك لا لا لا يا عم كان رب العيال طب ما كله بيربي العيال هو مين اللي بيربي انت بتربي عيالك هو انت اللي بتربي عيالك لما ربنا عز وجل يرزقك ولدين احدهما فاسق والاخر فاجر من الذي اخرج هذا كذلك واخرج ذلك هكذا مين تلاقي طلع لك عيل كده شاطر وبيطلع من في المدرسه وانت كنت اسوأ طالب في المدرسه وانا اعرف زملاء كده كانوا بولا جدا ومضربوا الابلاط أصد اشد الضرب وسبحان الله ربنا اداهم ولد يطلع ايه متفوق جدا هو ده ب- بمجهودك انت هذا فتح من ارجو يعني اخواننا نفهم احنا لما نسوق الروايات دي وهي في الغالب مشهوره معروفه لابد نخرج بعبر يعني اخلع عنك لباس الخوف لباس الدعه لباس التكاسل لباس التهاون اخلعه بقى حتى انك ماشي على كده لحد امتى طب خد الخبر التاني وهو خبر عمار بن ياسر وأمه وأبيه هذا الترتيب طبعا مقصود ان عمار من قبيلة بلال من قبيلة بلال ايه في الضعف والعجز زي ما بيقولوا زماننا من الغل موالي مماليك عمار ابن ياسر وامه سمية يبقى ياسر وابن عمار وزوجة ياسر اسمها ايه سمية بيت ايمان وبيت تقى وبيت دين هو الذي يصدق فيه مقالة ابن مسعود إن للإيمان بيوتا وإن للنفاق بيوتا وإن بيت آل كذا لمن بيوت الإيمان أظن أن منها بيت عمار ابن ياسر وأنه سلم صدق على هذا كانوا موالي لبني مخزوم وبني مخزوم قبيلة من أعظم قبائل قريش فكانوا يخرجونهم الرجل وامرأته والولد إلى الصحراء فيفعلون به كما يفعل بمن؟ ببلال ويشدون عليهم حملات التعذيب والتنكيل والسجن والإيذاء والبهدلة كل هذا كان يقع عليه في حر مكة وكان يمر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون ولا يملك لهم من أمرهم شيئا فيقول عبارته المشهورة صبرا آل ياسر موعدكم الجنة سبحان الملك الإيذاء والنكال والعذاب أتى لهم ببشارة لم تأتي لأناس يعد من خيار الصحابة في أناس من خيار الصحابة لم ينالوا هذه البشارة هذه البشارة وقعت لمن؟ لآل ياسر صبرا آل ياسر موعدكم الجنة في رواية أخرى عند البيهقي صبرا آل ياسر أبشروا آل عمار وآل ياسر فإن موعدكم الجنة طيب هو احنا عندنا صبر عشان نطلب الجنة مطلب الجنة عن الصبر عاوز مجهود انت حضرتك يعني لمم نفسك وقاعد كده ومش عاوز تشتغل وكل الصوت طبيعي احنا فيها رمضان حتى المجهود عشان رمضان كله بيدور من دلوقتي ينقي المسجد اللي ايه الرايق شويه يقول لك اصل الجماعه دول رايقين والصلاه كده كويسه عندهم كويسه يعني ايه زي الثلاث ايات سريعة خفيف ولا الصلاه رايقه عندهم المسجد ايه روحه خفيفه كده لا انت داخل على رمضان تدور في رمضان على المسجد انهون اللي يسمعك قران اكتر المسجد اللي قلبك يحضر فيه اكتر المسجد اللي تشعر فيه بالخشوع والقرب من اكثر ما تدورش على الراحه اذا كنت هتستريح في رمضان امال طول السنه تعمل ايه تنام بقى ده هو رمضان شهر ايه برافو شهر الشغل شهر الموسم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن من فجور أهل مكة وما صنعوه وما فعلوه أن أبا جهل عليه لعنة الله كان يعذب سمية بنفسه حتى أنها كانت تأبى أن تكفر وتعطيه الذي يريد من كلمات الكفر وتصبر وتصابر بروحها حتى طعنها عليه لعنة الله بحربة في قلبها فقتلها في التوى الحين فماتت شهيدة فكانت أول شهيدة في الإسلام الصبر على الطاعة أتاها بأعظم الدرجات ورفعها لأعظم الأماكن أنها تكون أول شهيدة في الإسلام أول شهيدة في الإسلام أمامنا الإمام سبحان الملك لا فضل لأعجمي على عربي ولا عربي على أعجمي ولا أبيض على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى أول شهيد في الإسلام امرأة من الموالد سبحان من يعطي الفضل لمن يشاء إذا هذا خبر بلال وهذا خبر عمار وآله ووالده وأيضا من ذلك الأخبار ما رواه الإمام أحمد وهو في البخاري في الصحيح عن خباب بن الأرد رجل من خير الصحابة قال كنت رجلا قيلا وكان لي على العاص بن وائل السهمي دين فأتيته أتقاضى كان قين قين يعني إيه؟ صنع السيوف صنع الحراب يعني زي في زماننا كده مين
بيك لا مش حداد مين زي بتاع الأسلحة في زماننا كده تاجر الأسلحة بس بيصنع بإيديه صنع الأسلحة السيوف يصنع الرماح كده النبال صنعها بنفسه فكان صنع سيفا للعاص بن العاص بن وائل فالعاص كان نفس المحترمين خده قال له خلاص أبو عبد بكرة بعد بكرة اديك فلوسك فأبطأ العاص على خباب وخباب من الموالي رجل ضعيف يقول فأتيته أتقاضاه رحت له قال له هات إيه اديني حقي فقال له العاص لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد ما انتش واخد الألف والمئة ألف غير لما تكفر بمين بمحمد طبعا ده إشكال في زمان لو وقع عليا وليك كان حد 1000 جنيه 2000 جنيه يقول لك بس يا أخي تكفر وأديك فلوسك كان- أنت هت- هتفتي هتقول كلمتين وناخد الفلوس وبعدين إيه؟ لبتوه إيه اللي يحصل يعني؟ ما احنا دلوقتي بقى أز- يعني عندنا كم من المفتين لا يحصى ولا حول ولا قوة إلا بالله فقال أي خباب فقلت لا والله والله لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث مش لما تموت ده لما الموت تموت وإيه وتبعث كمان فالرجل كان ضخيما ثقيلا مجتهد جدا في الجدال لقط منه كلمة تموت ثم ايه ثم عاد. فقال فإني إذا مت ثم بعثت جئتني يبقى تعالى لي وعندي سم أي حين ذاك من المال والولد الكثير فأعطيك لما ربك يبقى عشنا يبقى تعالى لي هيبقى معايا فلوس وايه وما كتير بدينا كانوا بيحكوا على نفسه انه رايح فين رايح الجنه جنات عدن بقى عنده اموال وعنده فلوس وعنده عيال فأنزل الله تبارك وتعالى في حق هذا الرجل الآثم أنزل فيه قوله جل وعلا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فرد لا مال ولا ولد ولا بنون ولا ذرية ولا أي شيء ويأتينا فردا طب ال- خباب ما خدش حق والنبي صلى الله عليه وسلم ما هوش قادر يعمل له حاجة فيعمل ايه فذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ورسول الله صلوات ربي وسلامه عليه متوسدا ببردة في ظل الكعبة راح يشكي للنبي لا النبي فين خلي بالك مسألة هما جدا راح يشكي للنبي لا النبي فين قاعد في ظل الكعبة وفرد العباءة والبردة بتاعته على الأرض إيه مض- مضيوع عليها يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حالة إيه كويسة واحنا بنعذب ونتبهدل ونهان وفلوس ضايعه مننا ومجهودنا وشقانا ومتبهدلين وانت قاعد كده بس بعض يعني بعض اخواننا ايه لما يتاذى شويه يقوم يعدها دي بطوله ليه؟ لان ما حدش من كل ده حصل له حاجه هو الوحيد اللي ايه؟ كانه بيقول عشان تبقوا زيي لازم تنقذوا زيي ومين قال كده؟ هو ده منطق العدل ابدا ربما ذئ- زيت من من الزيوت او من النفس يؤذى اذى شديدا وهو عند الله اقل من ذلك بكثير جدا جدا. ربما يكون تكفير للسيئات وليس رفعا للدرجات. اوعى يعني تختم لنفسك او تغر. فراى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم في الحاله العظيمه الجميله دي لم ينحي باللائمه باللائمه على رسول الله ابدا صلى الله عليه وسلم. انما اقترب منه وقال: الا تدعو الله لنا؟ ادعي لنا. وده حق أي مسلم مبتلى على كل مسلم معافى يعني نحن الآن في عافية من الله حق إخواننا في فلسطين علينا إن إحنا على الأقل نعمل إيه ندعو لهم إذا قدرنا نوصل لهم مال نوصل لهم ملابس غيره وغيره ولو قدرنا نوصل سلاح بس عن طرق رسمية عشان ما نتاخدش على السكة إن نقدر نعمله بطرق شرعية اعمل أي شيء تعمله اعمله حق المسلم أقل شيء له عليك إنك تعمله إيه كتير لكن ما تنساش اخوانك المسلمين في غزه في فلسطين في السودان في الصومال في افغانستان في شيشان ما تنساهمش خمسة مليون في جمهورية جورجيا الصليبية المصرية اسمها جورجيا نسبة إلى القديس جورج خمسة مليون قامت أمريكا وإنجلترا وفرنسا والدنيا كلها قايمة عشان ايه عشان روسيا احتلت جزء من جورجيا اللي جورجيا دي قديما كانت كلها جزء من دولة ايه الاتحاد السوفيتي الدنيا كلها قايمة على روسيا عشان احتل جورجيا في 5 مليون اما احنا فلسطين ما فيش حد بيحس بينا في افغانستان ما حدش بيحس بينا الشيشان ما حدش بيحس بينا الصومال ما حدش بيحس بينا لان احنا ما بنحسش بنفسنا بنحسش بنفسنا يعني انا والله لا الوم على النصارى ونفزعوا لاخوانهم النصارى هذا امر فطري انما الاشكال عن احنا لا نفزع لانفسنا لما تنسى اخوانك في فلسطين في الدعاء تنسى اخوانك في غزه اللي محاصرين بقالهم سنه نص سنتين ومحدش بيدافع عنهم ابدا من حكام المسلمين صراحه مطلقا تبخل انت بتدعوا عليهم ولا اقصد والله بذلك جماعه حماس على خاص انا اقصد مين كل اخواننا المسلمين في غزه فلسطين كل من قال لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فراح للنبي لقى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحاله الجميله الهادئه المطمئنه وهم متعذبين فقال الا تدعو الله لنا النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه كان مضطجعا فقعد وهو محمر وجهه راح قاعد وش النبي صلى الله عليه وسلم ايه احمر بدا فيه الغضب ثم قال قد كان من كان قبلكم ليمشط بأمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه شوف الإيذاء يمشق ما دون عظامه من لحم وعصب يعني يتعمل مشق من حديد يمشق به ما دون العظام من تحت اللحم ده كده ما دون العظام من لحم وعصب لا شك ان الالم محسوب بقى مين هيعيش في الحاله دي أمر لا يطيق البشر يقع عليهم هذا العذاب وهذا النكال وما يصرفه ذلك عن دينه ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنتين ما يصرفه ذلك عن دينه عزاك بضل منشار في النص كده وينشره دماغه نشر ما يكفرش انت بقى هتستنى قاعد على كده لحد امتى يعني انا بسالك وبحطك قدام المسؤوليه الشرعيه هي الدعوه الى الله عز وجل دي فكر على زيد ولا عبيد ولا عمرو ولا فاطمه ولا خديجه على طول خمسه ولا الدعوه الى ديننا ان ندعو الناس الى الاستقامه على هذا الدين هي كلأ لكل مسلم يحسن التعلم والمذاكره الدعوه كلأ مفتوح اتعلم دينك وادعو الناس وما تخافش والله ما بيحصل لنا الكلام ده ولا عندي غيرنا متأخرات دي حاجات ما بتحصلش والامور هاديه وكويسه بس انت ان الامر وصل بيك لمرحله من الايه دخلت جح مش عاوز تطلع منه خلاص لا اخي الحبيب لازم تطلع من الجح انت عارف ليه رغم الاذى ده ولم يصرفه فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا الله عز وجل وفي زيادة عند بعضهم والذئب على غنمه وفي رواية ولكنكم تستعجلون كان جزيرة جنوب الجزيرة العربية مناطق كلها جبال شاهقة في اليمن وما حذاها جبال شاهقة وفيافي منقطعة فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثال يمشي من صنعاء إلى حضرموت المناطق المنقطعة دي جدا لا يخاف إلا من إلا الله يعني ينزل به بلاء الله وقدر الله ويخاف حاجة تانية الديب على مين؟ على الغنم لكن لا بد أن يسود الأمن والأمان جميع بقاع جزيرة العرب لقد كان بفضل الله عز وجل قد كان بفضل الله حتى أن عمر لا يقول لو أن بغلة عثرت بالعراق لسألني الله لما لم تسوي لها الطريق يا عمر يعني صار الأمان إلى أبعد البقاع في الجزيرة العربية والحمد لله كلما رفعت للإسلام راية لا شك أن الأمان يسود وينتشر لكن كلما خفضوا راية من راية الإسلام كلما زاد الخوف ولا حول ولا قوة إلا بالله أصل هذا الحديث هو حديث خباب لما اشتكى على السلفيين أصله عند مسلم يقول شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمضاء فلم يشكنا شكونا إلى صلى الله عليه وسلم ما يفعله بنا كفار مكة في الرمضاء ان بيسحبونا على الصخور وعلى الجبال على الركب وعلى الايادي فجلد الركب اتاكل جلد الايديه اتاكل من حر الجبال فبنشكو له انه يدعو لنا بس حتى ربنا عز وجل يرفع عنا هذا النوع من العذاب فغضب النبي صلى الله عليه واله وسلم ولم يدعو على قريش يقول شكونا اليه فلم يشكنا يتربى منه دعاء فلم يدع عليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ذكرنا ثلاث حالات من أحوال الضعفاء من أهل مكة وكيف وقع بهم النكال ووقع فيهم العذاب ولكن من عجيب صنع الله أن هذه الثلاث حالات صبرت ولم يرتد منها أحد لم يرتد لكن هل أعطى بعضهم ما أراده الكفار يعني في بعضهم تنازل ونطق بكلمة الكفر نعم لازم تعرف أخي الحبيب أنه إذا اشتد النكال والعذاب يجوز للمسلم مع شدة العذاب على المؤمنين أنه يرضخ أحيانا بالظاهر واللسان لكن بالقلب والجنان لا فانقسم المسلمون إلى فريقين فريق من الأقوياء ذوي القبائل والوجاهة والعظمة ولا يستطيع أحد أن يقرب منهم فكان أبو جهل يتحمل قيادة حملة عليهم بالترغيب والتخويف يقول لهم لو أنتم رجعتوا على الإسلام هنمسكك منصب كذا ومنصب كذا هتبقى أنت كبير والزعيم و... طب ولو ما رجعتش لو أنت تاجر هنوقف تجارتك هنقول للناس ما تشكيش مني لو انت صاحب كلمه مطاع هنقول للناس الراجل ده كذاب هنضيع وجهتك وسمعتك و و عند الناس فيعامل اولياء الناس هكذا ولكن لا يجرؤ على ان يتقرب منهم بالايذاء البدني ولكن القسم الثاني هم الضعاف فكان يتعرض اليهم بالتعذيب والنكال عن طريق قبائلهم حتى انه لما زاد النكال والعذاب على بعضهم احيانا كان بعضهم ينطق بكلمه الكفر كما صرح الله تبارك وتعالى في القران بذلك نصا في سوره النحل من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم هذه الفئة أعطت الكفار شيئا ولكن الإيمان راسخ مطمئن في القلب هذه الفئة لم تعطي شيئا وبعض الضعاف لم يعطي هذه ولا تلك أبدا كبلال إلى آخر لحظة هو لم يعطيهم شيئا أبدا ولا كلمة مطلقا هؤلاء الضعاف الله عز وجل رفعهم ورفع شأنهم وصاروا من الأئمة حتى إن عمار هذا بن ياسر النبي صلى الله عليه وسلم جعله آية وعلامة على الزمان قال تقتلك الفئة الباغية يا عمار حينما تقع الفتنة بين علي وبين معاوية رضي الله عنهما تعلم أين الفئة التي على الحق وأين الفئة المتأولة بمين بعمار النبي صلى الله عليه وسلم جعله علامة وكان عمار بفئة علي فعلمنا أن فئة علي الحق وفئة عمار أو فئة معاوية إياك أن تقول على الباطل أو تقول على الكفر لا هذا فساد لما تقول فئة معاوية على التأويل فئة متأولة وهم أيضا من أهل الإسلام وكان معاوية بعد ذلك من خلفاء الأمة الراشدين طبعا لو كملنا الكلام على قصص الصحابة وما وقع لهم وقع عليهم الأمر سيطول بنا أنا حقيقة جئت الليلة وفي نفسي أني أتوقف من هذا الحال لأمر أنه إن شاء الله تبارك وتعالى الدرس ده سيكون بإذن الله جل وعلا هو الدرس الأخير لنا قبل رمضان يعني احنا النهارده كام شعبان 18 19 يبقى في درس والثلاث الجاي والثلاث اللي بعده فين في رمضان احنا في رمضان طبعا نوقف كل الدروس ماشي ولكن تقدما مع رمضان هنوقف الدرس الجاي ده كمان ليه علشان نعطي فرصه يا اخواننا اللي عاوز يستعد لرمضان يعني ما حدش يحتاج يعني انت الدرس شغال عدد ما احنا كنا عاوزين نقرا قران وكان ما فيش وقت يقرا يقرا في القران ابدا طول الاسبوع اللي هو ايه؟ الساعه احنا بقى هنرفع عنه الحجه دي. نقول له يا اخي الحبيب احنا الدرس ده هنجعله ان شاء الله هو الدرس الاخير لنا باذن الله تبارك وتعالى على امل ان احنا ان شاء الله عز وجل نلقاكم بعد رمضان بس لشرط بعد رمضان هيكون الدرس نفس المواعيد ونفس التوقيت ان شاء الله هيكون الجو اتحسن اتغير وان شاء الله يكون الجو مرتب افضل من كده شويه. انا بوقف الدرس علشان تستعد لرمضان. طب انت بقى سيادتك هتستعد لرمضان ازاي؟ هتجيب بقى مخلل وتجيب كنافه وتجيب الرز وتجيب القطايف مش جايب بتاع ولا هتعمل ايه؟ وتروح تطحن السكر عند العطار وتقف جنبه هتعمل ايه؟ اول نصيحه اشوفها لاخواني في الدنيا يعني اوعى تعمل زي الجماعه اللي عقولهم ضربه وبيطوع النساء ان يعملوا كحك العيد ويقول لك مش عارف اسم السنه ده وهي مش سنه ولا حاجه وما يعملوهاش الا امتى؟ يوم 25 26 رمضان العشر الاخر اهم عشره في السنه يبقى البيوت عندها كلها مشغوله بايه؟ بالكحك والبسكوت والمخاب الشغاله والضرب والزعيق والخناق وراجل يطلق مراته ويطفش يسيب البيت والدنيا خربانه كله عشان ايه؟ نصيحه يا اخي الحبيب واختي الكريمه اعمله من دلوقتي إن كنت عايز تعمل. مش هتعمل اشتاك 2 3 كيلو هنا وخلص الموضوع ما تعملش على دماغك رمضان تفضي نفسك فيه لله انا بقول لك لو عندك عمل خد اجازه لو انت شغل موظف خد اجازه في رمضان رمضان كله ما قضيتش رمضان كله تاخد ايه على الاقل العشر الاخيره يقول لك ياه إيه العشر الاخيره اه يا اخي مره ما انت بقالك 30 40 رمضان ما تاخدش اجازه خالص ما بتعملش كده مره خد رمضان فرغ نفسك لله ان لم تفرغ نفسك رمضان كله فرغ نفسك ايه وليكن العشرة تحت في اعتكاف تعتكف ما تستطيعش الاعتكاف يبقى انت مع اخوانك في المسجد اغلب اليوم والليل يبقى دي تاني نصيحه الثالثه لما كنا بنلعب رياضه كانوا بيعلمونا حاجه اللي يجي نازل الماتش هيلعب قبل ما يلعب مدرب يقول له قوم ايه سخن. يبقى احنا دلوقتي هنقوم نعمل ايه سخن. هتسخن عشان رمضان تسخن ازاي بقى بالآتي انت سيادتك في شهر شعبان ده او رجب كنت بتقرا كام جزء قران في اليوم اسئله محرجه بس معلش خلينا نمشي خلينا نبدا من رجب في رجب كنت بتقرا جا- كام جزء في اليوم خلينا نحسن الظن ببعض وايه جزء كل يوم ماشي كده ولا ايه ولا شويه لا انا متاكد في ناس بيختموا في رجب ثلاث اربع ختمات في ولا مفيش ما تجوز فيه ولا مفيش طبعا اسئله محرجه جدا خلينا دخلنا شعبان دلوقتي احنا عدنا نص شعبان او تلتين اهو الاصل تكون انت على الاقل من اول شعبان لدلوقتي ختمت على الاقل يعني ختمتين كل 10 ايام ختمه فاضل لك 10 ايام تعمل فيهم كمان ايه ختم يبقى انت كده بتعمل في ال 10 ايام ختم يبقى لما يدخل رمضان وانت متفرغ تعمل ختمه في قد ايه خلي بالك كل واحد بيقول كلمه بتعبر عن مجهوله الكلمه اللي بتقولها بتعبر عن مجهولك شوف يا اخي الحبيب احفظ طبعا اعبد اعبد الله مع من اعتقدوا في قوله صلى الله عليه وسلم اذا سالتم الله فاسالوه الفردوس فان سقفه عرش الرحمن اعلى حاجه في الجنه نسال ربنا اللهم ادخلنا الفردوس ولا تعبد الله مع من يعبدون الله على قاعده فمن زحزح عن النار عشان قلنا قبل كده اللي بيعبد على قاعده فمن زحزح ده اذا حصل له غلطه هيروح فين انتهى امر لكن اللي بيعبد الله على قاعده الفردوس الاعلى يبقى اذا حصل عنده غلطه هينزل فين في جنات ونهر في مقعد صدق هينزل جنات عدن هينزل انواع من الجنه لكن مش هيطلع منها يبقى انت من دلوقتي حط قاعده عندك تستحضر نيه من الان تعمل كم ختمه في رمضان 30 ختمه ثلاثين ختمة في رمضان يعني كل يوم ايه ختمة يقول لك يا ن- زي ما تصحابك يا نهار ابيض كل يوم ده احنا هنسيبوا الشغل وهنسيبوا النسوان والعيال واحد فقال يقول له هنسيبوا البهايم يا اخي اسم البهايم مرة. يا شغلانه تسيبها ما تسيب بهايم ايه يعني اي واحد مع البهايم وهنسيبوا الدنيا ما تسيب الدنيا مره مره سيب الدنيا انت ليه ماشي الجامد كده ليه مش عاوز تسيب الدنيا سيبها يا اخي مره لله بيعها مره لله قلت لك بس ده في ختمه كتاب يا شيخ انا هنعمل بس خلينا واقعيين ده في ختمه كتير طب انا والله معاك هم كتير فعلا بس انا بقول لك اقصد ربك من الان بكام؟ ب 30 هو انت متخيل انت ما تختم قلت 30 ختمه بتختم مجهودك انت؟ لا ده بتوفيق من الله مش مجهودك ابدا اوعى تفكر مجهود منك مطلقا وما توفيقي الا بالله قل ان الهدى هدى الله ده مالكش في الموضوع خالص قول يا رب بس انا ناوي اختم 30 يا رب اعني اختم 30 خلاص انت ورزقك مع ربنا عز وجل بس انا بقول لك 30 ليه افترض انت اتشغلت جات لك ظروف جالك اي امر طارئ اي شغله من امور الدنيا يعني في الحاله دي لو فشلت هتختم كام 15 مثلا 10 مش كده برضه اما انت لو داخل رمضان ناوي تختم يقول لك كل 10 ايام ختمه يبقى ثلاث ختمات وكده يا عم الشيخ حلو خالص ده ما حدش بيعمل كده في الدنيا ابدا بقول لك كده حد بيعمل كده ابدا يعني هو كده ايه مع السابقين الاولين طيب ماشي ابو ثلاث ختمات ده عايز حصل له اي حاجه يختم في ختمه ده ان كان واحد ما ينفعش ياخد حلول من الان استحضر نيه من احسن العبادات في رمضان استحضار النيه انت الان سخن اعتمد النيه الان وامضي عليها ومضي عليها شهود وابدا من الان مره نفسك انا متاكد في بعض القاعدين المصحف ما يتفتحش في البيت الا من رمضان لرمضان ومتاكد ان بعض البيوت فيها مصاحف لو دخلنا بيت زيد الليله هنمسح من عليه التراب كده المصحف محطوط زينه لا نزل مصاحف وابدا اشتغل من الليل اعمل لك ورد يومي كل يوم جزء جزئين ثلاثة أربعة خمسة إلى آخره. لكن لنا واحد صاحبنا هنا شوف الإمام العالي يعني اتنافس مع واحد على الإمام نفسه على الإمام يجي يصلي إمام فالأولاني أزهري فبيسأل الثاني بيقول له أوه. حافظ كام جزء؟ قام صاحبنا الثاني قال له أنت يعني يا شيخ الأمام أنت حافظ كام جزء أنت؟ فالأخ الأزهري قال له أنا حافظ 30 جزء يعني إيه؟ كله قام رد صاحبنا قال له أنا حافظ 35 طبعا دي همة في الباطل احنا عاوزين الهمة دي بس فين في الحق بقى الهمة في الحق اختم 20 مرة 30 مرة طيب سؤال تاني واحد هيقول طب ما انا لما اختم القرآن 30 مرة ما انا مش هستوعب المعاني رمضان يا اخوانا مش مطلوب استعين معاني رمضان مطلوب المطلوب منك في رمضان ايه تحصيل الثواب والحسنات تجري الاحرف على لسان كتر القراءة كل حرف كم حسنة بعشر والحسنات بعشر امثالها انت مقصودك ايه في رمضان تحصيل اجر والثواب واحنا مصايبنا كتير فبتعمل حسنات علشان تمحو ايه ساعة. يقول لك مش مشكلة افهم بعد رمضان بقعد بقى ايه افهم خد بالك طيب يبقى اقراء سريعة وبعد اقول لك طب ايه رايك لو حفظت في رمضان اقعد احفظ والله مفيش مانع ما هو انت عشان تحفظ ربع القران هت- هتقراه كم مره
100 مرة 10 20 30 مره لما ايه تحفظ ما هو انت برضه كده القران ايه بيجي على لسانك يبقى نفس المعنى احفظ راجع اقرا اسمع تفسير افهم ولكن عينك كلها على مين على القران اوعى واحد يقول لك آه تعالى نقعد ندرس علم حديث او نقرا في الشير آه، لا لا لا, لا. القر... رمضان كله كده يا اخوانا قران شهر رمضان الذي انزل فيه القران وانا اعطيكم بس بشاره طيبه كده احفظها مني كنا بنحضر اخواننا الى عمود قريبه من القنوات الفاسده الفضائيه اللي بتشغل النفس رمضان عن العباده فوازير رمضان ونكت رمضان ورأس رمضان وسهرات رمضان والخيمه الرمضانيه مع الراقصه المشهوره الاسلاميه ولخبطوا كل حاجه فكنا بنقول لهم يا اخوانا سيبوكم من الكلام الفارغ ده في رمضان وغير رمضان اشغل نفسك في رمضان بايه؟ بالطاعه طبعا هتجيلنا بقى موضه السنه دي والسنه اللي فاتت هي طب دلوقتي عندنا قناه اسلاميه بقى اسهر بقى مع قنوات ايه؟ الاسلاميه السنة. لا انا بقول لك برضه ولا اسلاميه ولا غير اسلاميه انت اشغل نفسك بمين؟ بنفسك ان قعدت قدام قناه فضائيه فيها مصلحه وفايده من دول نص ساعه ساعه لا باس ولكن ما تجعلهاش ديدنك اول ما تروح البيت بعد التراويح شغلتك انت ايه مصحفك واقعد لا تشرح هتفرج على الشيخ فلان والشيخ فلان عبادتك هي المصحف شهر رمضان الذي انزل فيه القران القران القران النبي عليه الصلاه والسلام كان بيراجع القران كل سنه خاتمه مع جبريل في العام الذي وافته فيه المنيه راجعه كم مره مرتين هي الاهتمام في رمضان كل العلماء جماهير اهل العلم الامام ابو حنيفه كان ليه كم ختمه في رمضان 30 ختمه الامام الشافعي كان بيختم كل رمضان 30 في خواتيم عمري ختم 60 في رمضان امور تعجز العقول عن ادراكها ولكن اهي محاولات طبعا واحد يقول طب ازاي والله يا اخوانا بيحصل راينا ناس طيبين الصالحين من كثره القراءه وكثره المداومه عليها والحفظ ماشي القراءه تلاقي القران بيعمل ايه؟ القران بيجري على لسانه بيجري جري جري جري القرآن بيسابقه على لسانه والله القرآن هو اللي بيسبق بيسبق على لسانك كان حكيت لإخواننا من وقعة كده مشهورة أظن ال- أحد القراء عشر البصري تقريبا أن لما مات رحمه الله ودخل إليه غسلوه يكفنوه كان راجل بيختم كلهم ختمة لما دخلوا غسلوه فخلعوا ملابسه ليغسلوه فوجدوا على صدره صورة صفحة كاملة من القرآن مسحورة في اللحم في لحم صدر كده صورة صفحة كاملة من القرآن ولا آلات تصوير ولا كتاب ولا غيره كل هذا من التعاون مع مين؟ القرآن من أجود حفاظ مصر وأفضل حفاظ مصر رحمه الله رحمه الله شيخ المقالة المصرية سابقا الشيخ عامر عثمان شيخ المقالة المصرية سابقا كان الرجل ده سنته الخاصة يختم القرآن كل ثلاثة أيام مرة كل يوم عشان تكسب انت طول حياته كده فلما مرت في خواتيم حياته رحمه الله ودخلوه مستشفى القاهرة تقريبا مستشفى القصيم القاهرة وطبعا له اعتناء خاص عند الأزهر وعند شيخ الأزهر وعند الدولة كده كانت تعتريه نوبات إغماء كان يغمى بال 24 ساعة يوم كامل الأطباء اللي كانوا بيعالجوه شهدوا قالوا كانت إذا غلبته الإغماء يوما كاملا نفجأ به وهو قد أفيق من الإغماء والخراطيم هنا وهنا في غرفة إنعاش فيفيق فيقعد والخراطيم معلقة فيه فيتلو عشرة أجزاء كاملة من القرآن من حفظه ثم يعود إلى الإغماء قال وفعل ذلك ثلاث مرات حتى ختم القرآن آخر ختمه فعند آخر آيات في القرآن وختم المنية في ختام أحسن من كده الله أعلم بقى ربنا يرزقنا إياكم يا رب ربنا يرزقنا إياكم الختام الجميل ده إذا شغلك في رمضان بماذا؟ بالقرآن آخر حبيب استعد بيتك في صور التلفزيونات الشغالة على الكلام السارع على الكلام المظبوط حتى على القنوات الإسلامية في رمضان هتجيبها جدا جدا عشان زوجتك عشان أولادك كله يشتغل بإيه؟ بالقرآن اجعل بيتك كما وقع آآ آآ لزيد بن أرقم لقد مر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة مع عائشة وحديث البخاري فسمع صوتا صوت تار يتلو القرآن وعائشة عند بيتها مع النبي صلى الله عليه وسلم في رواية النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فأصبح القرآن يختلط على النبي صلى الله عليه وسلم من صوت مين؟ من صوت القارئ اللي بيقرا في البيت الثاني ده صوته عالي طبعا صوته جهوري فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة من هذا مين اللي بيقرا ده صوته عالي قالت زيد بن أرقم قال اللهم اجعله من أهل الجنة تجيبها منين دي ولا بالدنيا كلها دي ببركة ايك قيامه بالقرآن والله يا اخوانا الحكايات عن القرآن يعني الإمام مسلم في شرح النووي على مسلم يروي عن بعض السلف الصالح اسمه صالح لما أدركته المنية فجاءت ابنته فاطمة تبكي وارتفع صوتها بالنحية صوتها على فقال على ما تبكي يا بني تبكي ليه قالت جزعا علي جزعا على أبوها قال أتخشين أن يعذبني الله قالت نعم قال والله لن يعذبني الله لقد ختمت القرآن في هذه الحجرة أربعة وعشرين ألف ختم أنا عاوزك تحسب كده أربعة وعشرين ألف ختم خلينا نقوله بيختم كل يوم يبقى 24000 يوم يبقى الألف ختمة قد إيه؟ 1000 يوم يعني ثلاث سنين تقريبا مش كده برضه؟ يبقى 24 في 3 بكام سنة؟ 72 سنة بيختم يوميا خلي بالك ده بشرط لم يصبه مرض ولا تعب ولا سفر ولا كلف ولا كسل وده بيحصلش ابدا لابد ان كل واحد فينا يعتني المرض والكسل ضروري ضروري يبقى ممكن نحلوها ازاي الراجل مثلا مات عنده بتاع 75 سنه يبقى الراجل ده كان بيختم كل يوم ختمه ونص او ختمتين لان لابد ما بداش يختم غير لما كان عنده مثلا 8 8 سنين 10 سنين يعني شيء من عمر من عمره 10 سنين بدون ولا ختم واحد تاني جات له بنته بتعيط عليه قال أتبكينا والله لقد ختمت كتاب كتاب في هذه الزاوية الزاوية في الحجرة كده في هذه الزاوية ثنتي عشر ألف ختم في زاوية واحدة الأولى وجمع ابنائه وروحه تقعقع قال يا بني إياكم أن يعصي الله أحد منكم في هذه الزاوية فقد ختمت فيها ثنتي عشر ألف ختم بدون حرج كده لو كل واحد فينا سأل نفسه دلوقتي وانت عندك 40 سنة 50 سنة 60 أقل أكثر بما يرضي الله كده ختمت القرآن لحد دلوقتي كم ختمة؟ فكر كده احسب احسب في ناس بتعدي عليهم السنة يختموا القرآن كلهم ختمة ختمة اثنين يمكن والله عشان بركة رمضان دي يعني في بعضنا قد يموت وهو ما ختمش القرآن في عمره كله كم ختمه؟ خمسين ختمة ستين ختمة سبعين ختمة من هنا تعرف الفرق بيننا وبين الناس دول إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف فوقهم كما تتراءون الكوكب الغابر الدري في السماء مش في الكوكب اللي في السماء فوق بيننا وبينه قد ايه؟ هيبقوا في ناس في الجنه بدرجه وناس كده فوق ما هو بالاعمال انت عملت ايه؟ يبقى انا بقول لنفسي انصح اخواني وانصح اخواني في الاخير احنا على اقدام الشهر مبارك سوق سينصر سوق الطاعات سوق القربات سوق المكرمات هذا السوق إذا فض يقال عنه ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر والرابح من ربح في رمضان والنبي صلى الله عليه وسلم هو يصعد على المنبر كان يأتيه جبرائيل فيقول يا محمد تعس كذا وكذا فيقول قل آمين فمنها قال تعس من أدرك رمضان ولم يغفر له فقلت آمين أسأل الله جل في علاه أن يختم لنا ولكم بالباقيات الصالحات وأن يعلمنا ديننا اللهم علينا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين لقاؤنا بعد العيد إن شاء الله فنصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خير حسن استماع والمتابعة قولوا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب